أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما زلنا في منزلة اليقظة والسؤال الدائم هل تيقظت قلوبكم أيها الإخوة إنني أريد منكم إجابة واضحة هل أحسستم باليقظة انزعاج القلب انزعاج القلب لروعة الانتباه من رغدة الغافلين هل أحسستم بتلك اليقظة هل تيقظت قلوبكم فعلا إننا وقد مرت لنا خمسون حلقة خمسون حلقة في هذه الدراسة للوصول إلى الله جل جلاله معظمها يعني يعتبر أكثر من 45 منها بل 48 منها في هذه المنزلة ماذا تنتظرون لماذا تتأخرون لماذا تؤجلون ماذا يعطلكم متى ستتيقظ قلوبكم متى ستنتبهون أيها الراحلون أيها الغافلون انتبهوا إنكم ميتون وعما قليل ستحاسبون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم اللهم اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا ايها الاخوه نزل وصلنا في شرح مدارج السالكين في شرح منزله اليقظه الى المرتبه الثالثه من مراتبها وهي معرفه الزياده والنقصان من الايام وهذه اعلى درجات اليقظه يقول ابن القيم عليه رحمة الله وبركاته فيعرف ما معه من الزيادة والنقصان فيتدارك ما فاته في بقية عمره في بقية عمره التي لا ثمن لها فيبخل بساعاته بل بأنفاسه عن ذهابها ضياعا في غير ما يقربه إلى الله هذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الناس مع تفاوتهم في قدره قلة وكثرة فكل نفس كل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد في معاده ووقفة له في طريق سيره ونكسة له إن استمر وحجاب له إن انقطع هذه أربع مخاطر للعبد الذي تخرج أنفاسه في غير مرضاة ربه هذا هو الخسران الحقيقي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون يا عبادي فاتقون يا عبادي فاتقون هذه حقيقة الخسران هذه هي حقيقة الخسران المشترك بين جميع الخلق أن تضيع الأنفاس على غير هدى من الله أن تضيع الأنفاس في غير فائدة أن تضيع الأنفاس في غير مصلحة شرعية أن تضيع الأنفاس بغير حسنات بغير حسنات تكتسب مخاطرها أربعة حسرة على العبد يوم المعاد قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة في رواية ترى ترى يوم القيامة حسرة فلا يمرن عليك نفس نفس من أنفاسك إلا وقد اكتسبت به حسنة إخوتا العمر قصير والعمل كثير ودرجات الجنة متفاوتة تفاوت تفاوتها خطير أفق يا عبد الله هذه الأنفاس الضائعة تستطيع أن تحصل بها مراتب مراتب في الجنة فالجنة طيبة التربة عذبة الماء غراسها سبحان الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كل أنواع ذكر الله غراس غراس للجنة ما الذي يعطلك عن الغرس حسرة يوم المعاد لو شبه كل نفس أو كل لحظة بصندوق تأتي يوم القيامة تفتحه فترى ما فيه مما ينفعك ساعتها تفتح صندوق تلاقيه فاضي يا خسارة والتاني فاضي يا خسارة التالت فاضي أن تقول نفس يا حسرة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله انظر إلى هؤلاء الذين من شدة حسرتهم يتمنون الهلاك وإذا ألقوا منها من النار يعني مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون قارن بين من ألقي في مكان ضيق وهو مقيد مقرنين دعوا هنالك ثبورا هلاكا يتمنى الموت ويناديهم المنادي لا تدعوا اليوم ثبورا كثيرا لا تدعوا اليوم ثبورا دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا وادعوا ثبورا كثيرا مش ثبور واحد لا ثبور كثير لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا نعم إخوتي أشد ما في القلب الحسرة اللهم إنا نعوذ بك من الحسرة في الدنيا والآخرة قال الله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم أن يرى عمله حسرات ياه حاسس فاهم صاحي انك تيجي يوم القيامة تلاقي العمل حسرات عشان كده لابد من التوبة لابد ومن شروط التوبة الندم على ما فات ومن علامات الندم التحسر على ما فرط علماءنا يقولوا أن من لم يتقطع قلبه في الدنيا ندما على ما فرط في جنب الله تقطع قلبه ندما يوم يلقى الله ما هي حاجة من اتنين إن ما ندمتش هنا هتندم هناك فاعمل لكي لا تندم من ضاعت أنفاسه في غير طاعة في غير ما يقربه إلى الله كانت حسرة عليه يوم معاده اثنين من ضاعت أنفاسه في غير ما يقربه من الله كانت هذه الأنفاس ضياع هذه الأنفاس وقفة في طريق سيره إلى الله هي دي المشكلة إنه يبقى واقف ما هو لما ما بيزيدش يبقى واقف ده الوقفة دي لمدة إيه لحظة لان احنا قلنا ان الطريق لربنا يا طالع يا نازل مفيش واقف عشان كده قال لك ايه او نكسه ان استمر ينتكس يرجع لورا عارف اللي واقف في اشاره وفوق اللي ورا عمالين يزمروا له والناس عماله تندع عليه ايه في ايه يا جماعه في ايه العربيه بترجع فين دي هو مش حاسس بالروح هي دي انك بترجع لورا بس مش حاسس بتنزل بس مش حاسس بتتأخر بس مش حاسس انت مش دريان انت مش واخد بالك بس هي طبيعة الطريق كده طبيعة الطريق يا طالع يا نازل يا متقدم يا متأخر مفيش وقت طبيعة الطريق ده مفيش وقوف فنكسه إن استمر هي لحظة اللي هي الفتور كما قال ابن القيم عليه رحمة الله لابد من سنة الغفلة ولكن كن خفيف النوم فإن حراس البلد يوقظون أنا بصحيك أهو فوق اصحى انتبه العمر بيمضي والأنفاس بحساب والموت قرب والصناديق الفاضية كتير املى بقى يا عبد الله قدامك الأعمال كثيرة الذكر تلاوة القرآن الدعاء الصلاة الصدقة صيام قيام الليل صلة الرحم بر الوالدين إكرام الجار تعلم العلم الدعوة إلى الله الحسنات لا تعد ولا تحصى الخير كتير بس مين اللي يعمل أو حجاب إن انقطع به يبقى إذا كانت لحظة فبتبقى هذه اللحظة واقفة وقف إذا استمرت شوية تبقى نكسة ينتكس إذا طالت أكتر تبقى حجاب حجاب إن انقطع به إذا انقطع به حصل الحجاب بينه وبين ربنا عشان كده يقعد الشباب يقولوا لنا بعديها بقى نعمل ايه يا عم الشيخ انا كنت ماشي كويس وكنت عايش تمام وكانت احوالي مع ربنا زي الفل بس ما اعرفش ايه اللي حصل فجأة لقيت نفسي ضاع مني كل ده حصل الحجاب حصل الحجاب بين العبد وبين ربنا فلذلك الناس اللي وصلوا للدرجة الثالثة من درجات اليقظة أو المرتبة الثالثة من مراتب اليقظة وصلوا إلى مراعاة أو الانتباه للزيادة والنقصان في الأيام حساباتها مش باليوم مش بالشهر مش بالسنة ده حساباتها بالنفس نفس داخل ونفس خارج بالتسميح, بالتسبيح والتهليل والتكبير أيها الإخوة بعد هذه المرتبة المرتبة الثالثة من مراتب اليقظة سنعود مرة أخرى للطريقة ال... التي يبحث عنها أهل عصرنا أعملها إزاي لسه واحد سألني عن الحلقة اللي فاتت لما قلت ان في شاب بيدرس في الجامعة وهو في دماغه انه نفسه يبقى معيد في الجامعة الفكرة دي مسيطرة عليه فبياكل وي... وينام ويقوم ويخرج ويدخل والفكرة دي مستولية على حياته فكل حياته هو مسخرها للوصول للهدف ده يقول لي طب نعملها ازاي دي هي اكبر مشكلة بتواجه الداعية فعلا السؤال ده السؤال اعملها ازاي انا بقول له لو طلب رضا ربنا لو رضا ربنا هم مسيطر على راسك مسيطر على فكرك مهيمن على دماغك رضا ربنا فتاكل وتشرب وتنام وتشتغل وتتكلم وتسكت والهم ده مسيطر على المعاني دي يقول لي اعملها ازاي عارف انا خطر ببالي دلوقتي اشبهها بايه عارفين يا جماعة لما يبقى في مصنع من المصانع بيصنع مثلا ثوب قميص تلاقي القميص بيحطوا عليه ايه ال- بيحطوا عليه العلامة بتاعت ال- بتاعت المصنع اسم المصنع التيكت فأي قطعة تخرج من المصنع مختومة بختم المصنع هي دي ان اللي همه مسيطر على دماغه رضا ربنا اما يجي ينام لازم ال- الختم اللي هو رضا ربنا قبل ما ينام يا رب ير- يرضيك ان انا انام هو النوم ده في رضاك اما يجي ياكل اما يجي يشرب يروح يجي اما يجي يتعلم يقرا ايه يذاكر ايه لو قام بالليل اعمل ايه اتصل بالناس واصحيهم يصلوا ولا اقرا في كتاب اذاكر مساله ولا افتح مصحف اقرا قران ولا اقف اصلي ما هو الارضى لربي هو ده اعملها ازاي هو ده الجواب للي بيسأل اعملها ازاي وعشان كده هنرجع تاني ومن الاول خالص لليقظة عشان نقول اعملها ازاي احنا قلنا ان اليقظة ثلاث درجات الدرجة الاولى لحظ القلب الى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها لحظ القلب إلى النعمة اللي احنا قلنا عليه أن يحدق قلبه وطرفه فيها في النعمة فإذا حدق قلبه وطرفه, في وطرفه فيها فإنه يشاهد عظمتها وكثرتها فيوجب له ذلك نوعين جليلين من العبودية محبة المنعم والإزراء على نفسه السؤال أعملها إزاي إزاي يحصل مني لحظ القلب إلى النعمة آه والله سؤال برضو محتاج إجابة إجابة حقيقية إزاي أعملها ازاي يحصل لحظ القلب الى النعمة اقول لك انا ازاي لا مش انا ده ابو اسماعيل الهربي يقول ايه اما معرفة النعمة فانها تصفو بثلاثة اشياء بنور العقل وشيم بروق المنه والاعتبار بأهل البلاء يا سلام كلام زي الفل يقول ايه معرفة النعمة تصفو بثلاثة أشياء وعجباني قوي كلمة تصفو الله أكبر تصفو شيء عجيب مسألة الصفاء اللي هو ضده الكدر الصفاء صفاء النعمة الله كان ليا خطبة الجمعة قديمة مش عارف راحت فين دي والله كانت بعنوان نعم النعم لأن ناس كتير عندهم نعم مش مستمتعين بيها فمن نعمة النعمة أن يمتعك الله بالنعمة بالعكس ده في ناس معذبين بالنعم قال الملك الله العظيم جل جلاله القدوس الرحمن الرحيم الله العلي الأعلى سبحانه يقول فلا تعجبك وفي الآية الثانية ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم الأموال نعمة والأولاد نعمة ربنا يقول إيه إنما يريد الله ليعذبهم بها يا ما ناس معاهم فلوس ومعذباهم فلوسهم يا ما ناس عندهم أولاد وعذبهم من أولادهم عشان كده بقول لك من نعمة الله في النعم أن ينعمك بنعمته سبحان الله العظيم رحت مع واحد مرة عنده فيلا سبحان الملك أنا لما دخلت كده كل ما أبص أقول سبحان الملك زهور و... وخير وبركات من كل أنواع الفاكهة مكان واسع جدا وكل اللي إنسان يحلم بيه في منتزه موجود قال لي عارف اللي مستمتع بكل ده الغفير أنا ما بجيش هنا أبدا سبحان الله العظيم ده مثال تافه ده مش ده الموضوع ده الموضوع هو انت مستمتع بنعمة الإسلام بنعمة الإيمان بنعمة معرفة الله بنعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيبك من كل ده التمتع بالنعم يا جماعة ربنا أمر بيه وأما بنعمة ربك فحدث ولتسألن يومئذ عن النعيم ولتسألن يومئذ عن إيه عن النعيم يا يعني والله وفي الفترة دي من الزمان تحديدا الواحد لما ينظر للكفار هنا وهناك وحياتهم وعيشتهم وعاملين ايه بيحمد ربنا على اللي احنا فيه كمسلمين موحدين سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يا إخوة أنتم في نعمة مش هقول الجملة اللي كلكم حافظينها نحن في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف حفظتوها بس ما زلتوا مش فاهمينها احنا محتاجين نستمتع بنعم ربنا نستمتع بنعم ربنا حقيقة والاستمتاع بالنعم ده انك تعيشها طب ازاي الشيخ هنا يقول لك ايه بنور العقل آه نور العقل العقل له نور شوف ابن القيم يقول ايه عليه رحمة الله في الشرح يقول فهو النور الذي أوجب اليقظة فاستنار القلب به لرؤية التنبيه أصل هو نور العقل ده هو اللي خلاك صحيت فقت إن عقلك اشتغل إن قلبك اشتغل إن حصل النور بقى زي ما قلت لكم قبل كده إن الواحد كان قبل ما يعرف ربنا قبل ما يفهم آخرة قبل ما يفهم آخرة يبص العربية كده يقول آه حتة عربية يبص لعمارة لشقة لشيء من الدنيا فبعد ما فهم وصحي وتيقظ بقى يبص للعربية كده ايه دي الله فيحس كده يقول ايه الله هو مين اللي نور النور الدنيا نورت شاف العربية في النور بقى في النور لقاها ايه تراب تراب سعيد بن جبير قال للحجاج كده لما الحجاج دخله الذهب والفضة ولمله الفلوس قال له إن كنت جمعت هذا لتفتدي به من عذاب يوم القيامة فصالح وإلا فنفخة في الصور تذهب بكل ما ترى هي دي القصة هي دي العين بقى اللي شافت الآخرة العين اللي خرمت العربية عدت من العربية وشافت الآخرة إن ممكن العربية دي تبقى قبر لصاحبها ممكن البيت ده يبقى هو مدفنه الأخير لا تبقى قبر لسعادته قبر لطاعته لله قبر لراحة قلبه قبر لشكره للنعمة تبقى قبر أما إذا هو خد العربية دي على إنها تعينه على طاعة الله يبقى ده الحل الوحيد إنها تبقى جنة بكده مين اللي نور النور بحبكم في الله ايه موضوع العقل اقابلكم اللقاء الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته